السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد كلمة سمعتها وما نسيتهاش ابدا من يوم ما سمعتها يا جماعه كان في حوار بيتعمل مع لعيب اسمه روماريو كان عنده 35 سنه خلاص زي خيل الحكومه خلاص هيعتزل وكان في لعيب لسه طالع لعيب برازيلي مشهور جدا عالميا وقتها اسمه رونالدو كان عنده 17 سنه فبيعمل حوار مع روماريو وهو خلاص بيودع الملاعب فبيقولوا له ايه رايك في رونالدو قال كلمه ما تتنسيش ابدا قال ينتظره ايام رائعه قلت يا شوف اهل الدنيا حسيت ان واحد بيتسحب منه حاجه غاليه قوي على ايه وشايف واحد تاني بياخدها وهو بيبص له كده وبيقول له يا بختك ينتظره ايام رائعه لا والله العظيم يا جماعه الكلمه دي انا بقولها لكم انتم الكلمه دي انا بقولها لينا احنا اللي بقولها لكل واحد عايز يتوب لكل واحده عايزه تعرف طريق ربنا لكل واحده يبدا صفحه جديده مع الله لكل واحد عايز ينطلق الى الله ينتظركم ايام رائعه يا كل واحد قلبك اشتاق لربنا يا كل واحده رايحه لربنا بقلبها مش برجليها يا كل واحد نفسك انك انت كل يوم تقرب من ربنا خطوه جديده يا كل واحد قررت انك تتوب وقررت انك تتوبي ينتظركم ايام رائعه ايام رائعه الدين ده اروع ايام في الحياه اروع ايام كان في احد الامراء زمان ماشي فيعني لقى بيت واحد من السلف بيت قديم وشكله فقر رهيب وكان هذا السلفي يسافر يحج فقال بيت من هذا قالوا بيت فلان قال فلان فلان ده اللي بيته فالبيت كان حاله فقر رهيبه وجعانين وفي حاله صعبه جدا فمسك كيس ذهب دنانير ذهب والقاه فيه فاول ما القاه فيه طبعا كل اللي في البيت اهل البيت والاطفال والزوجه كلهم هيتجننوا من الفرح اختنينا في لحظه ربنا فرجها علينا في لحظه الا بنت صغيره خدت جنبه وقعدت تبكي فامها بتقول لها يا بنتي يا بني لما تبكي شوفوا ربنا فرجها علينا ازاي فقالت يا امي هذه نظره نظرها لنا عبد فكيف لو نظر لنا الله يا شباب كيف لو نظر لنا الله يا أمة محمد كيف لو نظر لنا الله لو ربنا نظر لنا نظرة رحمة يحصل طب لو ربنا نظر لنا لا أنا قدام الكليبات ولا أنا قدام النوادي ولا أنا قدام لا. لو ربنا نظر لنا لقينا بنعصي ربنا هيحصل إيه ولو ربنا نظر لك لقاك بتبكي في السجود في الثلث الأخير لو ربنا نظر لك لقاك ماسك المصحف قاعد تقرا وترتل وتبكي لو ربنا نظر لك لقاك واقفة في التراويح بتبكي من كتر الخشوع لو ربنا نظر لنا لقينا عايشين حياتنا في طاعة ربنا كيف لو نظر نظر لنا الله ايام الدين الايام الحلوه الايام الجميله الايام اللي ما تتنسيش كان الجنيد يقول واها يا ايام البدء واها يا ايام البدء انت فين يا ايام ايام البدايه ايام الانطلاق الى الله الايام اللي فيها ذكريات ما حدش يقدر ينساها ابدا يا جماعه الايام الجميله اللي اللي يعيشها لا يمكن ينساها ابدا واحده اخت لبست نقاب قالت كلمه جميله قوي بتقول انا حاسه ان انا عروسه الدنيا كلها بتزفني انا عايزك تبقى عروسه الدنيا كلها تزفك هدف السلسله دي انك انت تبقى عروسه الدنيا كلها تزفك من السعاده اللي انت فيها ابراهيم ابن ادهم كان مره مع اخوانه على شط نهر كده فحط رجليه في الميه وقعد فرحان بقى دنيا وعيشه الملتزمين دي عيشه ما حدش يقدر يوصفها اصلا من السعاده وقال لهم ايه قال لهم انا لنجد لذه لو يعلمها ابناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف كنت انا ساعتها وانا بفتكر الكلمه دي في مكان خلوي مع بعض الاخوه قلت لهم والله العظيم وانا لنجد لذه لو يعلمها ابناء الملوك لجلدونا عليها بالسيوف ما انساش ابدا مره ركبت مع والد احد اخواننا احد الشباب التائبين قال لي انا لما حد بيسالني عن تاريخ ميلاد ابني بقول له 25 4 2003 انا اتجعست قلت له 25 ده ابنه بيتخرج خلاص ابنه اتخرج ما شاء الله وبيتجوز 25 4 ازاي قال ده ده تاريخ التزام ابني يا جنه والله يا جماعه اللي بيلتزم ده بيبقى جنه في حياته لو فتحت صدره تلاقي جوه جنه انسان عايز سعيد انسان من غير هموم انسان ربنا كفيه كل همومه سبحانه وتعالى احد الشباب كان مره بيقول تفتكر ان انا لو التزمت هعيش سعيد يا ده انت هتدوق السعاده اللي محدش شافها والايام الرائعه اللي محدش شافها يا ابني انت عارف رحمه ربنا قد ايه لو ابن ساب ابوه والاب خلاص مش عارف يجيب ابنه والابن قاعد تايه في الدنيا وسايح في الدنيا وبعد كده الاب سمع ان ابنه اتسجن اتاثر اتقهر على ابنه في ليله من الليالي لقى الباب بيخبط لقى ابنه قدامه قال له يعمل له ايه ويدي له ايه ويعطيه ايه ويفرح بيه قد ايه ولله المثل الاعلى انت اتاثرت في اسر الشهوات لو رجعت لربنا ربنا يفرح بيك قد ايه انتوا عارفين غنى بقى ربنا قد ايه ده ربنا بيقول على قارون العبد الحقير واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه يا جماعه الاستوديو اللي انا فيه ده استوديو كبير استوديو واسع لو ده اتملى ذهب يبقى بمليارات مليارات طب تخيل بقى ان الاستوديو ده مفتاحه قد كده قد الصابع امال خزاين قارون اللي مفاتحها الرجاله ما تقدرش تشيلها وكل ده ما هوش حاجه في خزاين غنى الملك سبحانه وتعالى ينتظركم ايام رائعه يا شباب ينتظرك ايام رائعه اوعى تضيعيها اوعى تضيع ايامك الحلوه الجميله ينتظركم ايام رائعه لو عرفتوا ربنا وتبتوا لربنا يا اباء يا امهات يا امه محمد ينتظرك ايام رائعه لو مشيت في طريق ربنا ينتظركم ايام رائعه في الدنيا في الدنيا واحد صاحبي كان عنده في درسه ثقب لف بيه على الدكاتره هيموته من الوجع بيقول لي اول ما التزمت واستعملت السواك ربنا سبحانه وتعالى اذهب كل ده عني يا واحد صاحبي بيقول لي انا قبل ما التزم 13 ترم ساقطهم مفيش ولا ترم عديتش نضيف انا ما عرفتش النجاح نضيف غير لما التزمت وغير لما تبت لربنا سبحانه وتعالى بكرم ربنا سبحانه وتعالى شوفوا الحديث بتاع صحيح مسلم ان الله لا يظلم مسلما حسنه يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الاخره ولا حسنه الطريق ده ولا خطوه هتضيع عليكي فيه الطريق ده ولا خصله شعر غلطتيها هتضيع عليكي فيه الطريق ده ولا تسبيح ولا يوم صمت ولا ركعه صليتها ولا ايه قران قريتها هتضيع عليك فيه تعطى بها في الدنيا اعطى بها ايه كل حاجه ايام رائعه يا جماعه ايام رائعه والله العظيم اللي عايز يعيش الدنيا كلها اللي عايز يعيش السعاده كلها والبهجه كلها يدخل في طريق ربنا كنت مره في احد الدروس والواحد مشتاق مشتاق لاي علامه من ربنا علامه رضا من ربنا فقعدت ادعي مع الشباب اللهم ارزقنا بشرى الدنيا والاخره اللهم ارزقنا بشرى الدنيا والاخره تاني يوم لقيت مكالمه جايه لي من مكان غير متوقع خالص يعني لقيت واحد بيقول لي انا شفت لك رؤيه رؤيه فيها كذا وكذا قلت سبحان الله ده احنا لسه داعين ربنا امبارح جربت احساس ان ربنا ان ربنا بيحبك ان ربنا فرحان بيكي ان ربنا راضي عنك ان ربنا فتح لك ابوابه يا جماعه ينتظركم ايام رائعه ايام جميله ده انت لو التزمت ايام جميله والله يا جماعه يعني ينتظركم قنوات فضائيه اسلاميه رائعه تخيل انك انت هتقعدي قدام قناه وانت بتتفرجي على برامج دينيه جميله مؤثره جدا تلاقي في النص طالع لك واحد بحله تيفال يقول لك عرض مميز جدا بثمن مميز جدا لحله مميزه جدا ليها غطا مميز جدا الحله دي تنفع في كل حاجه يا جماعه يعني ممكن ست البيت تطبخ فيها يبقى تطبخ فيها ست البيت وممكن تبقى طربوش يلبسوا راجل البيت وممكن لو عندكم كتاكيت تملوها ميه وتحبوا فيها كتاكيت البيت ايام رائعه ايام جميله ايام ناس بتحب ربنا سبحانه وتعالى وربنا ميسر لها امورها ومسهل لها حياتها ينتظركم ايام رائعه في السعاده في الراحه النفسيه مره فتاه بعتت لي جواب عن مشاعرها تجاه ربنا جواب جميل قوي يا جماعه بتقول فيه واشرق قلبي بحب الله كما اشرقت الارض بنور ربها قلت ياه على الجنه اللي الملتزمين عايشينها يا كان في واحده اسلمت وكانت علامه دينها مطبوعه على ايديها القديم وعايزه تتخلص منها من فرحها بالاسلام مش عارفه تشيلها حرقت المكان اللي فيه العلامه عشان تخلص من اي حاجه فيها بعد عن ربنا الكلمه اللي ما ننساهاش ابدا ان في الدنيا جنه يا شباب ان في الدنيا جنه والله العظيم ان في الدنيا جنه من لم يدخلها لم يدخل جنه الاخره لا يا شباب انا بقول غير كده انا بقول ان في الدنيا جنات مش جنه واحده والله العظيم جنات جنات جنة طلب العلم قابلت احد الاخوه اللي, اللي اخوه طلبه العلم المجتهدين بعد جوازه باسبوع فلقيته خسس جدا فبقول له يا ابني ده الناس بتدخل بعد الجواز قال لي من كتر حبي للعلم ما قدرتش مراتي بقت تنام وانا مش قادر اقعد اذاكر لغايه ما تصحى وانام نوم قليل جدا سبحان الله العظيم بيحبوا احد الشباب بجنه الدعوه الى الله بيقول انا اول ما التزمت كان امنيه حياتي امشي في الشوارع اقعد اكلم الناس عن ربنا احد الشباب كان بيقول لي انا لا يمكن انتكس ابدا قلت له ليه انا خايف عليك من الانتكاس قال لي لا يمكن قلت له ليه قال لي انا كل ما افتكر حالتي النفسيه قبل الالتزام وحالتي النفسيه دلوقتي اقول لا يمكن التزم ابدا جنه السجود يا شباب جنه السجود يا بنات جنه السجود يا جماعه احد الشباب بالصيادله اللي التزموا فاصحابه عايزين يطلعوه رحله لازم تطلع معانا لازم قال لهم يا جماعه ما تتعبوش نفسكم ده انا سجده واحده بس بين ايدين ربنا بكل الرحلات اللي طلعتها في حياتي افتكرت كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في السجود يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ليه اشمعنى في السجود من اللي عاشه من اللي حسه يا رب خلي المشاعر دي ما تروحش مني افتكرت كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار يكره أن يعود مش قادر أنا بعد ما عشت المعاني دي مش ممكن أفرط فيه مش ممكن أسيبها مش عايز أرجع يا رب يا رب ثبتني يا رب أنا مش عايز أرجع أنا لو رجعت كأني بترمى في النار بالظبط مش عايز أرجع يا رب كلمة الصحراء الفرعون لن نؤثرك ايه اللي عاشوه جوه قلوبهم خلاهم يسيبوا كل حاجه وخلاهم يتحدوا كل حاجه وخلاهم يقفوا في وش الدنيا كلها ايه اللي حسوا جوه قلوبهم يا جماعه جنه جنه القران احد المفسرين قريت له كلمه عجيبه جدا بيقول وكدت ان اعرض عن تفسير سوره الانعام وسوره الرعد بيتكلموا السورتين دول عن ربنا لان ما في صدري تجاههما واكثر ما استطيع ان اعبر به عنهما بينهما فجوة هائلة لا يسدها شيء انا مش قادر اترجم اللي في قلبي تجاه كلامك يا رب مش قادر اترجم اللي جوايا تجاه معاني القرآن يا رب مش قادر قال بس انا هعمل زي اللي بيشاور على نجم هو بيشاور عليه بايديه انما ايديه لا يمكن هتطوله ابدا يا جماعة الدين ده جنة السجود جنة القيام جنة احد الشباب لما التزم كان يصحى قبل الفجر باربع ساعات يقول يا خساره يا دي الحسره ما عادش غير اربع من كتر حبه في القيام من كتر احد السلف كان بيقول اللهم اذن لي ان اقوم الليله في قبري من كتر جمال اوعى تفتكروا ان الدين صعب يا جماعه الدين ده جنات الصيام جنه والقيام جنه والصلاه جنه والتوبه جنه احد شباب احد النوادي الشهيره في القاهره وخلاص ما عادش قادر متعذب مش قادر عايز يتوب اتصل بواحد صاحبنا قال له انا عايز اتوب عايز ارجع صاحبنا اللي اتشغل عنه سابه فبيقول فمره صاحبي بيقول لي بيقول لي انا مره طالع بالعربيه لقيت الشاب ده جاي بيجري عليا ووشه متغرق دموع وعينيه سايله دموع وعامل لي بايده كده اهوت ما انتش طالع ما تطلعش ولقيته هجم عليا بيقول لي ما تسيبنيش انا عايز اتوب لربنا انا عايز ارجع لربنا خده وفضل معاه لغايه ما راحوا يصلوا الفجر بيقول وهو بيصلي جنبي الامام بيقرا وده قاعد يتهز وقاعد يطلع لقدام ورا انا مش عارف ماله الامام يقرا التحيات وده قاعد يتهز قاعد يتهز اترنه بيرتجف اترنه بيرتجف وهو بيصلي اول صلاه بعد التوبه لربنا مشاعر التائبين يا جماعه مشاعر اللي راجع لربنا سبحانه وتعالى مشاعر الالتزام ده جنه والله العظيم ما تتعوض اوعى تخسريها في حياتك اوعى تخسرها في حياتك ينتظركم ايام رائعه في الاخره في الاخره الجنه يا شباب الجنه دي جميله قوي انا مش عارف ازاي الشباب ما بيموتش نفسه عشانها ازاي يا جماعه تخيل لو انا جيت لك النهارده تعالى يا حبيبي انا عازمك النهارده على كافيار في الهيلتون بكره بقى انا هعشيك على الساحل الشمالي حفله شوي بعده هنروح ال Four Seasons عازمك على شويه مشويات حاجه ما حصلتش بعده تعالى على الميريديان بقى هناكل بحريات اما هنشبع يا سيدي بعده تعالى بقى اما افرجك على تركيا بعده لا تعالى لشواطئ فلوريدا بعده في جزيره في المحيط الهادي هنتفسح فيها بعده تعالى على الساحل الشمالي في حاجه تخيل المزارات السياحيه في الدنيا اصلا جننت الناس ومحدش بيلحق يتفرج عليها امال المزارات الجميله في جنه عرضها السماوات والارض والنهارده بقى الحياه الاجتماعيه النهارده مع مراتك في يخت كده في نهر الكوثر بقى تطلعوا رحله خلويه عاطفيه جميله بكره تزور النبي ومصعب وعمار وسلمان بعده في قعده مع سيدنا موسى وسيدنا ابراهيم عليهم الصلاه والسلام جميعا بعده في واحد صاحبك راح مع مراته جنات عدن ما رجعش مش عايز يرجع قاعد هناك الموضوع عجبه هناك جدا فانت هتطلع انت واصحابك تروحوا تزوروه رحله اخويه حياه كلها ينتظركم ايام رائعه تضيعوها ليه يا جماعه الكلام اللي بقوله ده مش للكل الا ان يشاء الله الكلام ده للي هيركب في سفينه الالتزام الكلام ده له ثمن ادفعي ثمنه ادفع ثمنه ثمنه انك تعيش لربنا ثمنه انك تقول عاوزك يا رب ثمنه انك انت تقبل على الله فربنا اقبل ولا تخف ما تخافش خدها ولا تخف موسى العصايه اللي شق بيها البحر كان خايف انه يمسكها وهي سر فتوح حياته باذن الله اوعى تخاف من الالتزام اوعى تخاف من الالتزام يا جماعه الشباب المحروم الشباب الغلبان الشباب اللي ربنا حرمه اسالي نفسك ليه ربنا حرمك ليه حرمك من القيام قال لا هو انا عشان ما بقومش ده حرمان ايوه حرمان ليه حرمك من حبه ليه حرمك من اليقين بيه ليه حرمك من لذه ذكره ليه حرمك من الدعوه الى الله كنا مره منظر ما ننساهوش واحنا بنكلم شباب فشاب من الشباب كان قاعد يرقص قبلها ومال الشارع رقص في وسط الشارع قلنا ده سعاده ما فيش بعد كده بقى لما كلمناه كلمتين عن ربنا قال انا كنت من يومين بس بحاول انتحر كل ده وهم وخداع وسراب زي السويد اعلى دخل في العالم اعلى نسبه انتحار في العالم الكلمه دي ربنا قالها الشاب ممكن اقف اتكلم معاه يقول لي طب انا انا هو حياه الدين مش حياه خنيقه بالمصطلح الشباب يقول لك مش حياه خنيقه خنيقه الكلمه دي نفسها ربنا قالها في القران ومن يرد الله ان يضله يجعل صدره ايه ضيقا حرجا كانما ايه يصعد في السماء كل ما بتطلع الاكسجين بيقل بتبقى خنقه خنقه حياه خنيقه حياة المعصية دي حياة خنيئة انا بقول لكل شاب مقبل على طريق المخدرات ينتظرك ايام اسود من لون المخدرات اللي بتتشرب ينتظرك ايام بشعة لو ما تبتش انا بقول لكل واحد ناوي يعصي بقول لكل واحد ناوي يعرض عن الله ينتظرك ايام ما يعلم بها الا ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة عايزين نتوب لربنا عايزين نتوب ينتظرك ايام رائعة في الاخرة في, الف... مخرج من المخرجين مات من ايام الدنيا من ايام ايه من اسابيع الدنيا اتقلبت والموضوع مخرج داعر فاجر افلامه كلها قذره في المعاني وفي وناس دعاه ماتوا الفتره اللي فاتت نوروا الدنيا كلها بالدين والهدايه المخرج هو اللي الدنيا اتقلبت ليه وقنوات ما تزعلوش يا جماعه تزعلوش شوفوا اول ما المؤمن بيموت بيحصل ايه السماء بتتقلب والارض بتتقلب بيحصل ايه النبي عليه الصلاه والسلام في مصح عنه قال بيحصل ايه صلى عليه كل ملك بين السماء والارض اثنين صلى عليه عليه كل ملك في السماء ثلاثة فتحت له أبواب السماء أربعة ما من ملك على باب من أبواب السماء إلا ضرع إلى الله أن يعرج أن تعرج روحه من هذا الباب خمسة خرجت روحه قاطية بنفحة مسك وجدت على وجه الأرض أيام رأوا لما ينزل القبر بتاعه وبعد كده يوروا له النار إيه ده هذا كان مقامك في النار لو كنت عصيت الله الحمد لله يا رب اللهم لك الحمد يفتكر كل مره كان ناوي ينتكس وربنا عصمه تفتكر كل مره كانت ناويه تعصي وربنا عصمها تفتكر يوم ما كانت متردده تلبس النقاب ولا لا وقعدت تقيسه قدام المرايه وتقلع وتقيس وتقلع وربنا ثبتها ونزلت بيه تفتكر لما كانت على علاقه بشاب وقاعده متردده مش قادره اسيبه اسيب ولا لا وفي الاخر ثبت وضحت عشان ربنا يفتكر لما كان متردد المال الحرام ده رزقي ده اكل ده فلوسي واصرف منين لغايه ما ربنا اعانه وسابه يفتكروا لو كنت عصيت ربنا كان حصل ايه ايام رائعه حتى في القبر حتى في القبر حتى في لحظه الموت تتنزل عليهم الملائكه افواج ورا افواج الا تخافوا ولا تحزنوا الفوج ده بيبشرك انك بتنظري لوجه الله والفوج ده بيبشرك انك هتشرب من ايد النبي عليه الصلاه والسلام والفوج ده بيبشرك بالفردوس الاعلى والفوج ده بيبشرك بالامن من عذاب القبر والفوج ده والفوج ده والفوج ده والفوج ده افراح ايام رائعه ايام رائعه في كل حاجه يا جماعه حتى في القيامه ولقاهم نضره وسرورا لقاهم يعني من اول لحظه طالعين تلاقي ناس واقفين مستنيينك فرحانين بيكي ما تخافيش ما تخافيش كل ده مش ليكي كل ده ما تقلقيش منه خالص عبد الرحمن بن عوف لما السيدة عائشة قالت له ان الاغنياء بيدخلوا بعد الفقراء في الجنة قال لها وماذا افعل اذا كنت انفق 100 فيخلف الله علي ألف اعمل ايه ظننت اني لو رفعت حجرا لوجدت تحته ذهبا اعمل ايه اذا كان ربنا فتحها على الانسان المتدين يعمل ايه انا شفتها بعيني مع اصحابنا الملتزمين في الدفعه بعد ما اتخرجنا لو حطوا ايدهم في التراب يبقى ذهب هم اللي بيسيبوه هم اللي بيسيبوه عشان مشغولين مش فاضي من كتر فتح ابواب الرزق ينتظرك ايام رائعه لو ربنا حبك ينتظرك ايام رائعه لو ربنا تولاك ينتظرك ايام رائعه لو ربنا رضى عنك لو ربنا حبك ينتظرك ايام رائعه ازاي بس خليه يحبك بس عيش عشانه فاذا احببته خد بالك من الحديث ده امسكي قلبك امسك قلبك انا عايزكم تركزوا معايا يا جماعه الحديث الرهيب ده الخزائن كلها تتفتح دلوقتي فاذا احببته مفتاح لكل الخزائن كل خزنه من خزائن ربنا لها مفتاح الا فاذا احببته مفتاح بيفتح كل الخزائن بيفتح كل حاجه امسكي قلبك الوقت مع عطاءات ربنا امسك قلبك معايا فاذا احببته ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته واحد كنت سمعه الذي يسمع به اول حاجه ربنا قالها السمع ليه ما هوش هتسمع الاغاني والهلس والكلام ده مش هتسمعه انت راكب في في المواصله مش وانت سامع طب اشمعنى السمع اللي ربنا بدا بيه لان السمع ده اول حاجه هتشهد عليك يوم القيامه شهد عليهم سمعهم طب ليه اشمعنى لان اللي انت اديته ودانك ده اللي هيحدد اتجاهك في الحياه اديت ودانك لداعيه ولا الواحد مفسد اديت ودانك لصاحب صالح ولا لصاحب فاسد وبصره الذي يبصر به هتشوف بنور الله ولسانه الذي يتكلم به هيبقى كلامك نور تكلم اصحابك في الدين كلهم يلتزموا على ايديك ويده التي يبطش بها هتعيش الحياه وتواجهها بقوه الله سبحانه وتعالى هتستمد قوتك من قوه الله ورجله التي يمشي بها هتبقى مسدد الخطى في حياتك في اختياراتك في جوازك في اختيارك في الجواز في كل حاجه في شغلك ولئن سالني لاعطينه هتبقى مجاب الدعاء ولئن استعاذني لاعيذن هتبقى في حصن حصين من الله بالله سبحانه وتعالى وفي روايه مسند ابي يعلى وقلبه الذي يعقل به هتبقى قلبك ده جنه من الجنات امسكي قلبك لو ربنا تولاكي ينتظرك ايام رائعه لو ربنا تولانا يا جماعه ايام رائعه الايه اللي بتبهرني وبتبهر قلب اي حد لما يسمعها بقلب قول الله سبحانه وتعالى الله ولي الذين امنوا الله يخرجهم من الظلمات الى النور وقفت قدام الايه قلت نور ايه نور في الدنيا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس نور في الم... عند الموت ملائكه بيض الوجوه كان وجوههم الشمس اللي بتقبض روحه نور في القبر افتحوا له بابا الى الجنه يجي من انوار الجنه نور في الصراط لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول بشراكم اليوم لما هم لسه جايين يعدوا من على الصراط وربنا يخليهم يجوزوا كالبرق البرق ده نور اصلا يا جماعه ربنا اتمم لنا نورنا نور على الصراط نور في الخمسين الف سنه على منابر من نور نور وجه الله ونور حجاب النور الجنه نفسها زي ما النبي قال نجاه في الجنه الجنه من بره عارفين النجف الفخم والاضاءات الفخم ده لسه من بره امال من جوه يبقى شكلها ايه تخيلوا يا جماعه حياه انما التاني حياته كلها ضلمه حياته كلها خنقه ضلمه عند الموت ملائكه سود الوجوه ابوه ضلمه في القبر والعياذ بالله ان هذه القبور مملوءه ظلما على اهلها ضلمه يوم القيامه ظلام تام ضلمه في النار فهي سوداء مظلمه ضلمه في الدنيا ظلمات بعضها فوق بعض يا اخوانا هتختاروا ايه انا دلوقتي بخيركم اختاروا يا شباب اختاروا هدف السلسله دي انك تختاري انك تختاري يا اللي لبست نقاب ولسه لغايه دلوقتي ما بتعمليش حاجه في الدين تختاري يا اللي لغايه دلوقتي لسه مش عايزه تلبسي حجاب اصلا تختاري يا اللي لغايه دلوقتي ملتزم بالكلام وخلاص تختاري يا اللي لسه متردد ومتذبذب تختاري يا اللي لسه في قلبك شهوات وحب دنيا تختار يا والدي ويا والدتي يا اللي سايبين ولادكم يا اللي بتخافي على بنتك من شويه هوا الشباك يتفتح عليها بالليل ومش خايف عليها من نار جهنم يا اللي خايف على ابنك وامتحان الثانويه العامه قلبك مرعوب ومرجوف معاه ومش خايف عليه من امتحان القبر يا اللي لما بنتك بتلبس النقاب بتقولي لها انت قضيتي على نفسك انت هتودي نفسك في داهيه وال3 مليون عانس اللي عندنا ودوا نفسهم فين والمتبرجات اللي ما فيش جواز برغم التبرج بتاعهم ودوا نفسهم فين هتودي نفسها الجنه وهت في الدنيا ينتظرها ايام رائعه ابنك اللي التزم اوعى تقف في وشه ما تقفش في وشه ايام رائعه بنتك اللي التزمت انت وهي واسرتكم كلها هيبقى ايامكم رائعه لو سبتيها تنطلق في الدين اختاروا يا جماعه احد اخواننا الدعاه اتشاف له رؤيه انه قاعد يتكلم عن الشباب يكلم الشباب ويكبر ربنا يكلم الشباب ويقول الله اكبر النبي في الرؤيه بعت له قال له وكل ما يتكلم عن الشباب يعلى يعلى يعلى النبي عليه الصلاه والسلام بعت له قال له طول ما انت بتكبر ربنا وبتتكلم عن الشباب هتفضل تعلى يعني انا بقول الكلام ده ليه انا بقول الكلام ده لان السلسله ديت مش انا اللي بديها انا وانتوا شركاء فيها القاطره اللي القاطره يا جماعه في قاطره انطلقت لانقاذ اكبر عدد ممكن من شباب امه محمد انا عايزكم تبقوا معايا انا بتكلم من الفضائيات فوق مع الكواكب والنجوم يا جماعه انتوا اللي انتوا اللي على ارض الواقع انتوا اللي هتحللوا حولوا الكلام ده لواقع عملي معايش انتوا اللي هت... انتوا انتوا اللي... احنا كلنا فريق واحد كلنا هدف واحد كلنا رساله واحده كلنا رمضان ده ان شاء الله باذن الله لازم ننقذ الشباب على قد ما تقدر حتى اللي قاعد قدام الوقت يقول اول مره بيسمع دين انت معانا في الفريق بتاعنا انت معانا في القطره بتاعتنا انت معانا في ال... في الفريق الابطال اللي منطلق لربنا سبحانه وتعالى ينتظركم ايام رائعه لو عرفتوا ربنا سبحانه وتعالى لو ربنا رضى عنك ينتظرك ايام رائعه لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره سوره الفتح كلها لما ربنا رضى عن الصحابه عمل لهم ايه قوم اقريها دلوقتي قوم اقراها دلوقتي اربع صفحات ونص فتوحات في سوره الفتح عشان لقد رضي الله لو ربنا رضا هيحصل ايه يا جماعه خلاص يا جماعه اوعى تقول انا مش قادر البيئه فاسده بيت مين يا ابني ده قصر فرعون خرج منه ثلاثة من عمالقه الايمان في تاريخ البشريه امراه فرعون احد اربع نساء كانوا في البشريه مؤمن ال فرعون اللي نزل فيه سوره غافر مؤمن ال فرعون نشطه بنت فرعون اللي النبي عليه السلام وجد ريحها هي واولادها في السماوات العلى في رحله المعراج خرجوا من قصر فرعون ما تقولش البيئه فاسده ويعني البيئه فاسده قوم واجتهد وحاول اوعى تضيع هذه الايام الجميله جميله اوعى تضيع هذه الايام الرائعه مش هتحس ان الحياه لها طعم غير في الدين يا جماعه فلنحيينه حياه طيبه الحياه الطيبه ابراهيم لقاها في النهر ويوسف لقاها في السجن والنبي عليه الصلاه والسلام لقاها في الغار هتعيش حتى لو ابتليت هتعيش في حياه طيبه في حياه سعيده في حياه جميله هتبقى بتبكي في التراويح من الخوف من النار وقلبك بيرقص من الفرحه ايام رائعه يا جماعه ايام جميله قوي ايامنا الحلوه ايامنا الجميله ايامنا الرائعه ينتظركم ايام رائعه اوعوا تضيعوها اوعوا تضيعوها ما تبقوش زي روماريو اللي قاعد يحسد في رونالدو ويقول ينتظره ايام رائعه وفي الاخر الوقت رونالدو حصل له ثلاث تمزقات في الاربطه بتاعت رجليه ومهدد باعتزال الملاعب اتمشى عين من روماريو جابته الارض سبحان الله العظيم لو كان روماريو لو كان رونالدو مسلم وبيقول اذكار الصباح والمساء زي الشباب الحلو بتاعنا ان شاء الله اللي هيعمل كده باذن الله من اول الفجر اللي جاي ده اهو كان ربنا سترها معاه قوي يا جماعه game over يا روماريو game over يا رونالدو game over يا كل واحد عصيت ربنا ومشيت في طريق المعصيه game over يا كل واحد حسبت ان المعصيه فيها سعاده ولا المخدرات فيها سعاده ولا سكه البنات والبلاجات فيها سعاده game over يا كل واحده ما رضتش تتحجب وما رضتش تقبل على ربها game over يا ممثله اللي عندها 90 سنه ولسه بتبوسي جزمه الدنيا والدنيا بتديكي بالجزمه وانت لسه عايزه تتصابي game over يا كل واحد عصى ربنا وعند ربنا خلاص خسرانه خسرانه انتهت بدام في طريق غير طريق ربنا و game over يا شباب game over يا شباب امه محمد اللي هيتوب ويعرف ربنا بس مش game over خسرانين لا والله ال game هيخلص واحنا كلنا كسبانين ال game هيخلص واحنا كلنا منتصرين على شهواتنا فرحانين لان مع ربنا مفيش حد بيخسر ابدا مع ربنا مفيش حاجه بتضيع ابدا انا عايزكم يا جماعه تختاروا انا عايزكم 30 يوم يا جماعه مع بعض ان شاء الله 30 يوم باذن الله سبحانه وتعالى مع بعض هنتكلم على مشاكل اللي عاوز بس خايف انا عايز التزم بس خايف هي حياه الدين مش صعبه مش ضيقه اللي عايز بس مش قادر اللي عايز يرجع لربنا اللي عايز ينطلق في الدين اللي التزم بس بيحس ان هو مش بيتقدم في دين ربنا اللي عنده مشاكل كل ما يجي يتوب بيقع اللي عنده مشاكل كل ما يجي بينطلق يلاقي عقبات قدامه اللي عايز يوصل اللي عايز يدخل طريق ربنا بس في شبهات ضد الطريق في صدره اللي عايز اللي عايز كل دول هنعالج مشاكلهم باذن الملك على مدى ال 30 يوم بتاع رمضان كل يوم تستنونا بعد الفطار باذن الله سبحانه وتعالى بعد الفطار اه يعني هنفطر عليك كل يوم بقى ان شاء الله تفطروا عليا كل يوم باذن الله سبحانه وتعالى ما عنديش مانع والله يا جماعه بس نعرف ربنا ونتوب لربنا ونحب ربنا وقلوبنا تمشي كلمه الله فيها مزلزلاها من كتر حب ربنا وحب طريق الملك سبحانه وتعالى حياه الدين كلها سعاده يا شباب يا شباب يا اباء ويا امهات انتوا اللي هتاثروا على اولادكم تاثير حقيقي انتوا شركاء معانا في الموضوع ده انتوا مجاهدين معانا في الموضوع ده الام اللي وقفتني في الشارع بتبكي بالدموع على ابنها الاب اللي قاعد يجري ورايا في التليفون عايز ابني خ... مش قادر هيموت على ابنه الراجل هي... هيجي له ذبحه صدريه باللي ابنه عامله فيه الامهات اللي ياما الواحد قابلهم في الطريق بكوا دم قدام الواحد وفي التليفون هنعمل ايه في ولادنا ادي فرصه اهو فرصه كلنا نشترك فيها فرصه كلنا نشترك فيها يا جماعه اللي عايز الحلقات باذن الله من على موقع الطريق الى الله ويتو الله اللي عايز يحملها وينزلها ويطبعها للشباب من على موقع ويتو الله اللي عايز ينشر الدين اللي عايز ينطلق معانا في القافله اللي عايز يجاهد واحد من اجل انقاذ شباب امه محمد احنا موجودين كل يوم مع بعض بعد الفطار باذن الله سبحانه وتعالى ما تنسوش دروس الشيخ محمد حسان بتاعت الصحابة سلسلة خطيرة اوعوا تضيعوها اوعوا يا شباب تضيعوها نقلة ان شاء الله نقلة على ايد اهل العلم بتوعنا مشايخنا الكبار باذن الله سبحانه وتعالى تنسوش التراويح ما تنسوش التهجد تنسوش ربنا ابدا ما تنسوش حياة الطاعة ما تنسوش ابدا انك انت طول ما انت في الطريق ده ينتظرك ايام رائعه اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا اللهم فرح قلوبنا في دينك اللهم فرح قلوبنا بطاعتك اللهم أبهق قلوبنا بقيام الليل بين يديك اللهم زوج الصالحين بالصالحات وزوج الصالحات بالصالحين اللهم املأ حياة الملتزمين والملتزمات بالأفراح والأنوار اللهم أعطهم اللهم افتح عليهم اللهم أمدهم بمدد من عندك اللهم أنقذ شباب أمة محمد اللهم تب عليهم فيهم اللهم لا أمل لنا إلا فيك ولا بلاغ لنا إليك إلا بك اللهم أنت رجاؤنا لا نهلك وأنت رجاؤنا لا نهلك وأنت رجاؤنا لا نهلك وأنت رجاؤنا اللهم إن أعداء هذا الدين قد تكالبوا على الشباب يفسدوهم ويحطموهم ويوردوهم المهالك اللهم فأنقذ أمة حبيبك اللهم فأنقذ شباب أمة محمد اللهم أنقذهم اللهم أحيهم يا إله يا قدير اللهم أنقذهم اللهم أحي قلوبهم اللهم يا رب ارزقنا الصدق والإخلاص وتب علينا علينا واقبلنا على ما كان منا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا